أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف سيئها إلا أنت إخوتي في الله أحبتي في الله وددت أن أقول لكم الليلة لأنني أحبكم في الله وإنني عليكم حريص وبكم شفيق كيف حال قلوبكم مع الله إنني أود أن آخذ كل منكم في حضني كده يسيرا وأقول إيه أخبارك مع ربنا عاملين إيه إيه أخبار الذنوب والمعاصي إيه أخبار القرآن الحفظ والتلاوة إيه أخبار قيام الليل إيه أخبار صلاة الفجر إيه أخبار الذكر الاستغفار والصلاة على النبي والتسبيح والتهليل قل لي وكتير بسألك ونفسي الاقي إجابة إيه الأخبار إيه أخبار لستة العيوب والذنوب غض البصر عن الحرام كثرة الكلام الكذب والغيبة والنميمة كثرة النوم وكثرة الأكل ايه الاخبار طمنوني عليكم يا شباب تبتم ولا لسه بدأتوا تعرفوا ربنا ولا لا ايه اخبار طالب العلم حفظت اسماء الله الحسنى درست لك كتاب ولا اتنين في العقيدة بدأت تدرس فقه ايه الاخبار زوجتك وولادك وبيتك ها قل لي اخبار التلفزيون والفيديو اللي في البيت عملوا ايه مراتك لبست النقاب ولا لسه قل لي ولادك في الصيف ده حفظوا قد ايه القران وانت اه انا بطمن عليكم لان خايف لا تموت فجاه وساعتها تبقى انت اللي ضيعت نفسك في خطبة الجمعة اللي فاتت كنا بنتكلم عن فجأة الموت مش كده؟ آه بقول إن أنا شفت راجل وهو ماشي على الرصيف اتوبيس هيئه النقل العام طلع على الرصيف وداس عليه بطاطه فكنت بقول يا ترى الراجل ده وهو ماشي كان بيفكر في ايه كان بيعمل ايه بقول لو انا او انت او انت او انت لو انت او انت كنت انت اللي تحت عجلات الاتوبيس ولقيت الموت في وشك كده ساعتها هتقول لا اله الا الله محمد رسول الله ولا هتقول ياه ده ده ده ده ده ده, ده, أنا- ده انا بموت لا لا يا رب وتخرج روحك وانت بتقول لا انا عايزك تلحق نفسك لأن لو ساءت الخاتمة فلا سبيل إلى تحسينها مفيش إعادة مفيش ملاحق مفيش طلوع بمادة ولا مادتين مفيش سنة للتحسين المجموع أبدا إيه اللي هتموت عليه هتقابل ربنا بيه ولو قال خذوه يبقى الموضوع منتهي اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا ما زلت أتساءل كيف حال قلوبكم مع الله ما هي أحوالكم مع الله إننا بحاجة إلى توبة عاجلة شاملة صادقة الآن دلوقتي حالا لأني ما اضمنش إنك تخرج تضمن تخرج من المسجد ممكن تموت دلوقتي ولو مت على اللي انت فيه ده تبقى مصيبة اللهم تب على كل عاصم مسلم كل واحد مننا دلوقتي يتذكر كده ذنب من ذنوبه التقيلة ويتوب منها الوقت حالا ويتوب من كل ذنوبه ماشي اديكوا نص دقيقة توبوا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا ولا تفض الليلة جمعنا إلا وقد تبت علينا توبة ترضيك نرجع إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقفنا في اللقاء الماضي مع الأوامر الموجهة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الفرق بين النبوة والرسالة فالنبوة أن يوحى إلى شخص كل من أوحي إليه يصير نبيا فإذا أمر بالتبليغ صار رسولا فإذا أمر بالتبليغ صار إيه؟ رسولا فلذلك تفهم معنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر إيه؟ نبئ بإيه؟ بإقرأ لما نزلت عليه إقرأ بقى إيه؟ بقى نبي ولما قيل له يا أيها المدثر قم فأنزل يبقى بقى إيه؟ بقى رسول فصار نبيا رسولا صلى الله عليه وآله وسلم وقفنا مع هذه الآيات يا أيها المدثر قم فقام وليست القضية قضية الدعوة تترك لاجتهادات الناس كيف فقد علم الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يدعو إلى الله وربه ونقل مراحل الدعوة مرحلة مرحلة واعلموا إخوتان أن الإسلام وهذه سمة من سماته وميزة من ميزاته دين واقعي جدا وأنا كثيرا ما أقول هذه الكلمة أقول أن دعوتنا دعوة واقعية جدا لا تتعامل مع الواقع بجمود ولا بمثاليات بل دعوتنا تتعامل مع الواقع بواقعية بمعنى حين أقول لك غض بصرك عن الحرام لا أقول لك غض بصرك هي فين النساء أنت إذا على إيمانك لم ترى امرأة لا لا لا أنا أقول أن في الشارع نساء عاريات اللهم استر عورات المسلمين وأن غض البصر صعب ليس بالقضية السهلة ولكن ممكن ممكن ولا لا واقعيا ممكن ممكن غض البصر ازاي ادلك على وسائل واقعيه وقد فعلت اكثر من مره مش ده موضوعنا لكن خلاصه الكلام ان دعوتنا واقعيه جدا جدا نحن لا نعالج الامور بمثاليه انا لا اطالب الشاب ان يكون نبيا معصوما لا يخطئ بل اقول عيب انك تذنب لكن العيب الاكبر ان تصر ولا تتوب طالما ان باب التوبه مفتوح كل ابن آدم خطاء أنا لا أطالبك أن تكون نبيا معصوما ولكن أطالبك بتجديد التوبة كلما أحدثت ذنبا اللهم تب على عصاة المسلمين واقعي فالدين ديننا واقعي ديننا دعوة دعوة ذات مراحل كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضيات تلك المرحلة وحاجاتها الواقعية بمعنى رجل كان مع زوجته في منتهى الفسق والفجور هو وهي هي متبرجة وسايبة شعرها وتلبس عريان وتمشي في الشارع وهو حليق مدخن ياخدها ومفيش مانع انهم يروحوا مالها يرقصوا او واحد يرقص معاه حصل ربنا اكرمهم بالالتزام واحد يقول لي بقى واحد زي ده ممكن يلتزم ويتوب اه كتير جدا جدا وفيكم اللي كان اوحش من كده صح ولا لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم نسال الله ان يمن علينا بتوبه شهد تاب وبدا يلتزم وياخذ طريق الدين ما يجيش في بدايه الطريق ويعمل مشكله مع مراته عشان مثلا قلعت الجوانتي او نازله الشارع وهي بتلبس الجوانتي في ايدها وهي خارجه من الباب الشارعي لا ده المساله محتاجه ايه واحده واحده محتاجه صبر عليها دي كانت امبارح بترقص النهارده لابسه نقاب فابدا معاها ايه بالليل هو الدين كده ما اقولش انها امس كانت كذا واليوم لا ده الاول تبطل مكياج وبعدين تطول فساتينها شويه وبعدين تلبس اشارب صغير وبعدين تلبس اشارب طويل لا لا لا لا لا لا الكلام ده غلط مش هي دي المرحليه بالعكس ده المرحليه بقى في ضبط الافعال وضبط التصرفات اما ترك الحرام فيترك ايه جمله واحده يعني ايه دليلك على الكلام ده انت معايا انا عايزك ترتاح في القعده عشان تبقى معايا انت ارتاح ايوه اريح كده الله يكرمك صلى على رسول بقى صلى عليه وعلى اله الصلاه والسلام لما حرمت الخمر حرمت على اربعه مراحل المرحله الاولى الاباحه تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والمرحله الثانيه كانت الايه الذم والمرحلة الثالثة كان الشرب في غير أوقات الصلاة المرحلة الرابعة التحريم التام المرحلة الرابعة كانت ايه؟ التحريم التام كل ده كان في مكة فلما راحوا المدينة الناس اللي أسلموا بعد تحريم الخمر قالوا برضه ناخدها على ايه؟ على أربع مراحل ولا دخلوا سنة رابعة على طول؟ رد علي يعني ما خدوش الأربع مراحل ما قالوش الاول نبطلها وقت الصلاه وبعد كده نبقى ايه نبطلها لا ده على طول يعني لما دخلوا الاسلام سنه 14 من البعثه دخلوا سنه كام سنه 14 ما قالوش ناخدها واحده واحده ولما واحد دخل الاسلام سنه 20 هجريه سنه 20 من البعثه اللي هي سنه 7 هجريه وكانت فرضت الصلاه والصيام والزكاة فرد سنة سبعة جريه ما قالش لا انا ادخل من الاول اقول الاول ايه لا اله الا الله محمد رسول الله من غير صلاه وبعد كده اخد التكاليف لما استوي في الاسلام حصل لا كان اللي يدخل في الاسلام ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم إيه؟ كافه امال ايه قصدنا بكلمه مرحليه واقعيه قصدنا لما نقول لواحد تعال التزم اخذ واحده واحده ابتداء يترك الحرام جمله ويلتزم اوامر الاسلام جمله اسمع مني دي وهي غريبة شوية لو واحد قال لنا وهو كافر اللهم اهد كل الناس للإسلام كافر مشرك نصراني يهودي مجوسي ملحد اي انا هأسلم بس بشرط اشرب الخمر نقول له ايه نقول له ماشي اسلم اسلم بس انت ومالكش دعوه أسلم ولما ينشرح صدره بالإسلام هيترك الخمر لوحده صح كده هو ده الإسلام وده كلام الفقهاء والعلماء يدخل الإسلام لذلك لو واحدة متبرجة جدا وقالت لي لا النقاب يخنقني أنا هلبس خمار بس أقول لها إيه؟ ماشي البسي البسي خمار وربنا يفتح عليك زيك ما تلبس خمار وتسعد هتعمل إيه؟ هتلبس النقاب ومضطر اجاوبكم على السؤال الخطير اللي جاني النهارده ده ان اخت لبست النقاب وبعد ان لبست النقاب بشهر تبكي متضايقه جدا نفسها تخلع النقاب ايه رايك يا عم الشيخ اقول ان هذه الاخت فيها خير وطيبه ليه لان اللي حاصل لها ده اسمه عصره اسمه ايه اللي عنده كتاب طريق الهجرتين بتاع ابن القيم يلاقي مبحث في قضية العصرة دي خطير جدا يقول أن الإنسان إذا تاب وأناب وأصلح فإن الشيطان لا يتركه بل يظل يضغط عليه ب لماذا فعلت هذا أو أنت مطالب بكل هذا أو ما كنت فيه شر من هذا ويظل يضغط عليه بهذا الطريق حتى تحصل للقلب عصرة وهذه العصرة في القلب دليل صحة الإيمان لأن الشيطان لا يبحث إلا عن صحيح الإيمان فيحاول التلبيس عليه عشان كده قلت لك الأخت دي فيها إيه؟ فيها خير ابن القيم ليه؟ فإذا ثبت وقاوم وصبر مرت وانقلبت هذه العصرة فرحا وسرورا بالله وإذا انتكس ورجع خاب وخسر ما قدم وما أخر هي بس محتاجة شوية ايه شوية صبر لحد ايه لحد ما تعدي لكن لو انتكس يبقى ضيع الى ديمه الجديد وضاع لكن المصيبة بقى أنا عايزك تعمل إيه يلي مراتك أو أختك أصابتها العصرة دي اقطع سلك التليفون بقول لك أهو نصيحة لله والله اقطع سلك التليفون وما تخليهاش تكلم حد ولا تقابل حد أنت قوم بالمهمة دي بتثبيتها على الإيمان واتصل لها بالشيخ يتكلمها أو هاتها تحضر درس أو أو إلى آخره اقعد اقرا معاها مصحف شوية في القرآن أو فتثبت ليه لان برضه بلغني من الاخوات اللي هنا ان واحده قاعده مع صاحبتها كده فقالت لها ايه تيجي نقلع على النقاب ايه رايك قالت لها اه والله يلا اعوذ بالله ايه ده شياطين شياطين هي دي شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة والله أنا متضايقة من النقاب إيه رأيك نقلع آه إيه رأيك يلا لا لا لا لا فلذلك بقول لك اقطع عنها خطوط الشر وصلها بخطوط الخير تثبت ونسأل الله الثبات على الإيمان الشاهد إن ممكن تكون محدش يزعل مني أنا بتكلم من واقع مر ممكن تكون خطوط الشر اختها وامها وبنت خالتها وجارتها وزميلتها بتاعت زمان ممكن يكونوا هم دول اللي بيمثلوا عليها ضغط نفسي حصلت منه تلك العصرة ونسأل الله الثبات على الإيمان علاج هذه القضية لمن فكرت في خلع النقاب لمن فكر بعد أن أعفى لحيته في حلقها لمن فكر بالسير في طريق الالتزام بالرجوع علاجه أن يكثر من دعاء اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين نعود لكي لا نطيل إلى قضية الواقعية في الدين دعوة واقعية لها وسائل مكافئة لمقتضيات وحاجات الواقع كل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها فالدين ديننا الإسلامي من فضل الله علينا قل الحمد لله على إيه بقى على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والله لما قريت مرة جريدة أخبار اليوم مرة من زمان كده وجايبين صورة آه، شباب أمريكان من أمريكا صورة شباب من أمريكا وبيقولوا آخر موضة إنهم يشموا براد البقر الروث بتاع البقر صمموا لهم طبق وفي الطبق آه، شمامة ويحطها في أنفه ويشم فقلت الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام قلت آه يا بقر شفت تهمة ربنا على نعمة إيه إن أنت في نعمة ما بتنيلش تحت بقرة عشان تشم الروث فتقول الحمد لله بس الحمد لله بجد بقى من قلبك لما تلاحظ ان انت الاسلام خلاك ما تركعش كده غير لمين لخالق كل شيء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا ها قيما في قراءة دينا قيما دين قيم دين القيم هذا الدين لا يقابل الواقع بنظريات مجردة كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة خلي بالك من النقطة دي خطيرة جدا فبعض أهل الدعوة يسوقون النصوص المختلفة من القرآن والسنة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها يسوقونها كأنها نصوص نهائية يخلطون خلطا شديدا يلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا يحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية ليه؟ لأنهم يعتبرون كل نص نصا نهائيا يمثل قاعدة نهائية لا لا لا هذا الدين من سمات دين الإسلام المرونة السعة والمرونة دين مرن يستطيع أن يواجه كل واقع ليه قال الله آمرا الرسول صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فالرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل الناس إلى كل الأمم إلى كل الأجناس إلى كل العالم إلى أن تقوم الساعة يبقى ما كانش الرسول أرسل لطائفة العرب اللي كانوا عايشين في الصحارى على الجمال ولبن الماعز مش لدول بس كان مرسل لدول والمين ولكل العالم إلى أن إلى أن تقوم الساعة عشان كده إذا بحثت عن أي مسألة عصرية في الشارع تجد لها إجابة أي مسألة تواجه واقع اليوم تجد لها حكما في الشرع لأن الذي شرع هذا الدين هو الله وعلم الله أزلي أبدي إيه أزلي أبدي كاشف يعني الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون علمه محيط بكل هذا في لحظة واحدة صح كده فحين يسرع ما بيسرعش ربك للحظة دي ده بيسرع لليه لكل الأزمنة فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا بعض الناس يأخذ آية من القرآن يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ويقرر أنه يجب قتال الكفار وأن تكون فينا غلظة كأن هذا خلاص ده كلام نهائي وانتهت القضية وينسى جملة النصوص الأخرى التي تبين ارتباط حال المسلمين واقعيا بمعاملتهم للآخرين أيضا إيه؟ واقعيا ومن هنا جاءت أهمية دراسة السير الرسول صلى الله عليه وسلم حين بدأ الدعوة إلى الله حين أرسل إلى قريش حديث صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى إلي ربي أن أخرج قريشا قلت يا رب إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزا قال قاتل بمن معك من عصاك وابعث جيشا نبعث مثله هذا حال الامر للقتال قاتل يبقى ايه قاتل لكن في اول الامر ما قالوش ما قالوش قاتل ابدا وانما قال له وانذر عشيرتك الاقربين يبقى احنا عايزين لما نبدا الدعوه نبدا بنفس الطريقه انذر عشيرتك الاقربين لان السيره النبويه هي التطبيق العملي للاسلام هي الصوره هي النموذج لاقامه دوله الاسلام لذا ينبغي ان تتضح هذه المراحل وتبين هذه السمات اذا اتضحت تلك المراحل وبينت هذه السمات كفينا المؤونه وتوحد خط السير وانتفى دور الاجتهاد الشخصي لكل منا المدى الزمني تقدير رباني لكن الاصل في المراحل انت فاهمني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالدعوه السريه ثلاث سنوات وبعدين الدعوه الجهريه في داخل مكه خمس سنوات وبعدين الدعوه الجهريه خارج مكه ثلاث سنوات وبعدين انتقال الى مكان اخر للانطلاقة سنتين وبعدين الجهاد في الدفاع عن المهاجمين خمس سنوات وبعدين هدنة سنتين للدعوة العالمية وبعدين ثلاث سنوات مقاتلة الكفار على مستوى العالم زي طريقة ال 23 سنة بتوع النبي بصلي عليه صلى الله عليه وسلم المدى الزمني مش متعبد بيه لكن المراحل نفسها متعبد بها فهمت يعني ايه لا برضه طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم يبقى القضية مش قضية ثلاث سنوات دعوة سرية مش دي مش المقصود ثلاث سنوات وإنما المقصود أن تتم الدعوة على مدار العشيرة الأقربين حتى يتكون منهم كتلة تستطيع بعدها أن تستعلن بدعوتك هو ده المقصود وتستعلن بالدعوة في محيط منطقتك وأمتك لحد ما تتكون الكتلة اللي تقدر تدعو بها عالميا وأنا بقول ما احناش مطالبين بهذه الأمور على مدى زمني محدد وإنما حتى يحصل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تنتبه إلى هذا ليه؟ لأن كان في الأول اللي بينقل خطى الدعوه زي ما قلت لكم قبل كده الله هو اللي يقول له ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد دي اعمل دي على المدى الزمني قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فالزمن مرتبط بقدر الله لكن المنهج نفسه ملزم لجميع الدعاة انتبه لذلك الأسوة تبدو واضحة في بداية الدعوة ودي نقطة مهمة جدا والكل محتاجها في بداية الدعوة كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة في البداية تقوم على الاصطفاء الشخصي وتقدير الداعية لطبيعة المدعو انت هتدعو مين كتير اقول لك ان لازم تبدأ بزوجتك وولادك لازم لازم زوجتك تبقى على مستواك الايماني عارف ليه لانك لو مشيت وسبتها مشيت نسيتها ومشيت بعد كده هي فين ورا تمد ايدك عشان تجيبها ممكن هي تجيبك لورا عشان كده لما تكون في البيت مش متزوج معاك ابوك وامك برضه تعمل ايه خدهم معاك على فين على الجنه على فين اه على الجنه يا فين الخطبه دي خطبه قديمه قوي بتاع زمان بقول ان لو واحد وانت ماشي في الطريق كده بهيئتك الطيبه راجل صاحب لحيه ها ولابس ما شاء الله طاقيه طيبه كده وجلابيه بيضه ورايح تصلي جمعه واحد وقفك قال لك لو سمحت لو سمحت لو سمحت دي تقول له ايوه خير يقول لك ممكن تاخدني معاك لحد الجنه تقول له ايه ممكن واحد منكم يقول له اسف مش طريقي مش سكتي ليه لانه اصلا ما يعرفش فين طريق الجنة هي القضية انه يجيبه الجامع يحضر درس ويروح مش بس كده ده الطريق لازم يكون معروف من اوله لاخره وهو ده اللي انا كتير اقول لكم والدرس سبحان الله عمال يتنطط مش عايز يكمل مدارج السالكين ان انا عايز احطكم في طريق اوله في ايديكم واخره في الجنة لازم الطريق ده تبقى شايف اخره زي ما انت شايف اوله وهو ده اللي بنعيبه على ناس كتير بيجتهدوا انهم يدخلوا الناس المسجد طب وبعدين وبعدين بعد ما يدخل المسجد وبعدين وبعدين يعني بعد ما يسمع البيان طب وبعدين ما هو لازم يتعلم ويتربى ويرتفع ايمانيا عشان يوصل يوصل لفين للجنة لكن هيتفلت لو فضل على بس مجرد انه دخل المسجد هي القضية بقول كتير ان الحامل بتقول امتى وولد واستريح وهي ما تعرفش انها ما يوم ما تولد هتبدا المتاعب هي لما تولد مش هتستريح لا ده بدا بعد ما كانت مرتاحه وهو في بطنها لا بيعيط ولا بيصوت ولا عايز يغير ولا عايز ياكل ولا عايز يشرب ولا بيسخن ولا بيبرد كانت مرتاحه يوم ما يتولد تبدا ايه المشاكل هي دي القضية ان انا اجتهد على واحد لحد ما اجيبه المسجد ما انتهتش القضية ده يوم ما يلتزم ويجي المسجد يبدأ ايه بقى يبدأ الشغل وبعدين بعد ما جه ايه المطلوب منه يوصل ازاي لو واحد وقفك بقى وقال لك خدني معاك لحد الجنة تقول له ايه لازم تبقى عارف طريقك عشان توصله صح ولا تتوهه تضيع انت وهو فلذلك نقول ان زوجتك وولادك اول حاج بس اوعى تتوههم تقول لهم انا زيكم ابيض هنبدا مع بعض ايه واحده واحده ما هو كتير من الاخوه كتير اخ يلتزم يلتحي يدخل المسجد مره يسمع شريط مره يفكر انه بقى مفتي كل ما يسال في حاجه يجتهد ويجاوب وكل ما يطلب منه حاجه تخطب جرأة اه اه اخطب قوم قول درس اه قول درس مفيش مشكله خالص لا لازم تعتقد الاول انك جاهل امي لسه بتتعلم وما تستعيبش ابدا انك تقول ما اعرفش يعني احيانا اسال اقول ما اعرفش ازاي يا عم الشيخ والله ما اعرف واقسم بالله انا ما عارف الاجابه لا ادري ومش عيب لان مشايخنا وهي دي القضية بقى ان اللي اتربى تحت رجلين المشايخ يقول دي وما يستحيش لكن اللي قرا كلمتين وسمع كلمتين هو ده اللي ايه ما يعرفش يقول ما اعرفش شيخ ابو بكر الجزائري اكرمه الله كنا في المجلس معاه يقوم يقول ايه يقول انا ساعلمكم اليوم مساله تساوي كيلو ذهب ويخلص الدرس وما قالش المساله فين المساله يقول بكره ان شاء الله تاني يوم تساوي اتنين كيلو ذهب والله كده لحد ما وصل ليه ستة كيلو ذهب ايه يا مشيخ
أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله